السلام عليكم عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين معانا طرفي واقعة المنصورة معانا البشمهندس الصغير الجميل البشمهندس مصطفى السيد طالب في كلية هندسة موجود معانا النهاردة كان موجود في الأحداث الخاصة بمنصورة أهلا بك يا أستاذ مصطفى اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك أستاذ هشام بيبرس المحامي وعضو اللجنة القانونية بحزب الوطن أهلا بسعادتك اهلا بحضرتك يا استاذ محمد طيب ناخد الأول إيه طرف الواقعة أستاذ البشمهندس مصطفى أنت في سنة كام الأول في كلية هندسة؟
في اعدادي لسه جامعة هندسه القاهره هندسة القاهرة طب إيه علاقة طالب كلية هندسة جامعة القاهرة أن يتوجه إلى آه، جامعة المنصورة لمشاركة في فعاليات هي في جامعة ليست الجامعة التي تنتمي إليها تمام بسم الله الرحمن الرحيم هو في البدايه يعني الاول لما قريت ال- ال- الواقعه حصلت بتاعت جهاد ان جهاد ماتت انا يعني الاول ان هي ماتت بعربيه دهستها في المستشفى آه، في الجامعه وكده فقلت ده قضاء ربنا وقدره بعد كده لما احداث ابتدت تتوالى واهلها واصحابها اللي كانوا معاها ابتدوا يقولوا ده حصل اهمال في المستشفى حصل اهمال في عربيه الاسعاف ما كانش فيها مسعف فضلت مرميه لغايه لما ماتت والكلام ده فالكلام ده استفزني وكان حضرتك لو تفتكر كان قبلها بفتره او تقريبا معاه في نفس الفتره كان آه، احداث التسمم في جامعه الازهر آه بس فيعني انا لما مجرد ما عرفت ان هم عاملين ايفنت هيروحوا ل- لرئيس الجامعه عشان يعني هو طبعا المسؤول الاول عن مستشفى الجامعه اللي, هي اللي هو بيرقصها فلما عرفت ان في ايفنت هيروح يعني يعني حدث يعني هتروحوا فيه ف- فعالية على- على الفيسبوك وكده ف يعني انا جهاد خلاص عند ربنا ربنا يتولاها يعني انا خفت يرحمه.
على نفسي خفت على اخويا خفت على على اصحابي ان في يوم من الايام الكلام ده يحصل في مستشفى جامعه جامعه القاهره ان يعني وحصل في عين شمس وبيحصل وبيحصل لمستشفيات الجامعات في كل حته وحشه فيعني لما لما حق جهاد هيجي رئيس الجامعه ده يعني ه- يعني رئيس الجامعه بتاع الجامعه الفلانيه هي- هيهتم بمستشفى الجامعه وهيهتم بفرع كانت الدعوة على الفيسبوك إزاي؟
ايفنت على الفيسبوك ان احنا هنسافر ان شاء الله عشان آه، يعني هنقف وقفه تضامنيه وهنعمل مسيره داخل الجامعه وكان في كذا مسيره معانا اتحاد الطلبه عاملها بتاع بتاع بتاع جامعه المنصوره عاملها كان في كذا مسيره بالطالب يعني اللي هو التحقيق او في حق جهاد بس المسيرات التانيه كانت مين اللي دعا للفعاليات دي أو ال- أو ال event ده على رأيك؟
هي حركات مختلفه بس يعني ال event اللي انا كنت رايح معاه اللي هي حركه احرار حركة أحرار آه، يعني أنت أنت المفترض إنك طالع يعني أو أو أو, أو عضو في حركة أحرار
نوعا ما اه يعني يعني أنت مش بتك... أنت إحنا مش بنتكلم على الحركة أنا فاهم أنا مش عاي... أنا عارف إنك مش عايز تتكلم عن الحركة بس أنت رحت ما آه، هو آه، من قبل رحت- حركة لا، أحرار رحت أه يعني مع إحنا حركة- بنتكلم رحت مع لأن هم حركة لسه أحرار.
فيهم ناس محبوسين إحنا عايزين ما نتكلم كلهم طبعا مع زمايلي، آه، أستاذنا آه. رحت مع حركه احرار طبعاً.
عليهم طيب انت انت انتقلت من هنا ل- ل- ل- ل- ل- لعين شمس من الحركه منظمه لكم الاتوبيسات ومنظمه لكم النقل تمام.
ومنظمه لكم طريقه تمام الايه اه هو سافرنا في اتوبيسات اه كنا طالعين تبع ثلاث الحركة.
اتوبيسات اه مين اللي بيمول بقى الكلام ده او مين اللي إحنا.
بيدفعه بت- من اشتراكات خاصه بكم لا مش اشتراكات يعني مثلا يعني مثلا في فلوس التيشيرتات في بنقول يا جدعان عايزين نلم فلوس من بعض عايزين نعمل كذا فيعني احنا الت- اللي هو التم- التمويل الذاتي حته التمويل الذاتي مين المفروض القائد الحركه او اللي هو ال- ال- المتزعم حركه زي حركه احرار انا شخصيا ما اعرفش عنها كتير يعني مين اللي المفروض على راسها لا هو حضرتك يعني ال- ال- المعلومات اللي هي عن حته اتخاذ القرار في الحركه وكده يعني لما بقعد اتكلم مع الناس معلوماتي يعني مش مش قويه قوي في الموضوع ده بس اللي اعرفه ان هو مش حد واحد يعني او حضرتك ما تقدرش تجزم ان في زعيم للحركه او في آه، مسؤول للحركه هو في زي يعني مكاتب وفي هياكل تنظيميه كو- يعني كل آه، كل مكان في الحركه ليه الحاجه اللي بتتخذ قرار يعني مثلا لو حاجه ليها علاقه بالتمويل في ناس هتاخد القرار في التمويل حاجه لا- ليها علاقه مثلا ب- بفعاليه في الشارع في ناس هتاخد القرار بالفعاليه اللي في الشارع يعني ك- كل مكان ليه الناس اللي هتاخد القرار بتاعها مش انا هنعدي الحته دي لانها عايزه بحث كبير آه.
معلش يعني لما يكون في متخذ قرار بفعاليات المفترض ان انا ابقى عارف مين ال- المجموعه اللي انا بتبعهم وبروح وراهم ليه وبمشي وراهم في الهدف ممكن يكون هدف نبيل من وجهه نظرك بس هي في النهايه يعني الله يرحم آه، بنتنا جهاد هي في النهايه حادثه سياره آه، يعني كان لازم الموضوع يترك ليد القضاء ان القضاء يقول كلمته فان في دعوه لل- ل- لهذا الامر اعتقد ان انت المفروض تبقى عارف انت يعني انت بتقول event ومشارك مع ناس المفروض تبقى عارف انت مسافر مع مين ما- ما- ماشي ما انا انا ما انا بقول لحضرتك انا مسافر من الحركه دي وهي حته الدكتوره يعني انا لما كنت نازل انا ما كانش في دماغي حته الدكتوره خالص يعني احنا بنتكلم بحضرتك ان هي تم اهمالها في مستشفى الجامعه لغايه لما ماتت العربيه ما كانش فيها مسافر كانت هي راكبه ورا والسواق آه، زميلها اتحايلوا على حد في مستشفى الجامعه لما لقوا الاهمال كده ان هم يعني ياخدوها ال- جت المسعفه ركبت مع السواق قدام انت استوثقت من الكلام ده يا بس- مصطفى الكلام ده على عهدة ال- أصدقائها اللي كان يعني كانوا قاعدين جنبها أو ماشيين جنبها آه، ساعة ما داست وإخواتها بس انا سمعت محادثه بالامانه يعني اتفضل.
لوالدها الله يرحمه آه، الله يرحمها في- بعد يمكن في نفس اليوم تقريبا بعد الوفاه ب- بوقت قليل او في احدى الفضائيات وهو يعني بيقول انها حادثه عاديه جدا وحادثه قضاء وقدر وهو بي- يعني بي- بيترك الامر لله سبحانه وتعالى يعني هو ما كانش عنده النوع من الاحتقان ليه ما نفكرش المواضيع دي ممكن تكون بتسبب حاله من الالتهاب ولا الاحتقان ب- ب- ف- بتدفع الشباب ال- ال- اللي انا شايفه بسم الله ما شاء الله زي حضرتك كده آه، شباب آه، اكتر من رائع شباب جميل ومؤدب ومحترم احنا خلينا نتكلم احنا مش عايزين البلد يعني محتاجه ان احنا قبل ما نعمل ندخل في فعاليات و events زي ما حضرتك بتتكلم خلينا نحسب الموضوع بمنطق آه، البلد عايزه ايه وهنتحرك لها ازاي بدل ما نتحرك تحركنا مجموعات من فوق احنا قد لا نكون على علم بهذه المجموعات فالاثر ان احنا بنروح وبنحتك بالامن وبيطلع علينا بلطجيه زي ما حصل معاك وعايز اسمع منك للاخر فانا بس بقول لك يا حبيبي ان انتوا يعني سنكم صغير و... و... و... وانا عارف ان انتم ال- ال- الطهر والنقاء اللي جواكم هو اللي بيحرككم قبل اي حاجه فانا قول لي وصلتوا المنصوره ايه اللي حصل
وصلنا المنصورة يعني نزلنا بعيد شوية عن الجامعة عملنا مسيرة في الشارع يعني مشينا بس حبة صغيرين عشان نعرف الناس احنا جايين ليه وكده وماسكين بانرات عليها أول اتفقنا مش هنهتف هتافات يعني للحركة اللي احنا جايين تبعها خالص ولا يعني هنذكر في هتافات احنا جايين عشان جهاد وكده امم المهم دخلنا الجامعة عملنا مسيرة لفينا الجامعة كلها وعملنا يعني ع- يعني حاولنا نلم الناس على قد ما نقدر ون- ونوعيهم ده جهاد وحصل كذا كذا وإهمال ومش عارف إيه وكده بس بعد كده يعني توقفت المسيرة عند مبنى الإدارة اللي فيه رئيس الجامعة جت كانت مسيرة تانية من اتحاد الطلبة بتاع جامعة المنصورة جينا عايزين ينضموا علينا احنا كانت مطالبنا واضحة يعني تتلخص في حاجة واحدة اللي هي إقالة رئيس الجامعة تمام آه، جت حضرتك طلبة الإخوان يعني مطالبهم آه، سوري يعني هزلية شوية اللي هي لجنة تقصي حقائق واللي هي يعني شايلين حتة إقالة رئيس الجامعة من الموضوع مم.
اللي هو يعني الموضوع ده مش آه، مش عاجبهم مم.
فاحنا رفضنا ننضم معاهم في نفس المسيرة أو في نفس الكلام وقلنا لا احنا هنبقى لوحدنا وكده مرة واحدة لقينا لقينا مسيرة الإخوان اختفت ما بقتش موجودة يعني مرة واحدة لقينا فقلنا خلاص يعني حقنا للدماء أو يعني عشان ما يحصلش شبكات مش عارف إيه فمشيوا الحمد لله وإحنا واقفين الحمد لله كويس الموضوع بالظبط ما خدش أكتر من دقيقة واحد آه، جاي آه، فتح آه، سلاح أبيض على ال- على الشباب فكلنا اتجمعنا آه، يعني يعني حاجه من هنا على حاجه من هنا بدات الاشتباكات جالنا كلام بقى لقينا جيوش جايه من جوه الجامعه من قلب الجامعه امم آه، ده الكلام ده يعني على عهده ناس يعني كان آه، ناس ك... الناس في المنصوره قرايبهم كانوا في المدرجات وشافوا الكلام ده عهدة ايه انت شفت ما مش هو انت شفت ولا يعني ايه ليه لا عهدة؟
الكلام اللي انا هقوله لسه لحضرتك آه.
ان في ناس دخلت لهم في مدرجات قالت لهم ده في ناس جايه من القاهره بيعتدوا على بنات الجامعه بره اه فطبعا يعني شباب الجامعه دمهم فاروا كده يعني جايين يعتدوا على بنات يعني هم يعني عايزين يصيروهم ضدنا باي شكل مش عارفين مين حركه احرار مش عارفين هم مين بقى مجانين.
أ- احرار مش احرار ايا كان الشخص اللي جاي يعتدي على بنات الجامعه مم.
في, في, في الجامعه بتاعتنا فجم مش عارف ايه فيعني احنا على قد ما نقدر كان ع- يعني كان عددنا قليل جدا مم.
فعلى قد ما نقدر كنا عايزين نهدي الدنيا وكده مم.
ونقف ونحاول نهدي الاجواء وكده فين يقوم طالع اتنين تلاته من ورا ومعاهم اسلحه بيضاء وخشب ويبتدوا يرموا تاني يعني لما يلاقوا الدنيا ها ابتدت تهدى يقوم يبتدوا هيجوا تاني تاني مم.
فحضر... فبان بقى ان دول بلطجيه قمنا ايه رجعنا رجعنا رجعنا وخرجنا بره باب الجامعه وايه قفلنا باب الجامعه بقى هم جوه واحنا بره إحنا ماسكين مش عارف ايه ابتدى بقى لقينا ناس جايه من الشوارع اللي هي المحيطه بالجامعه مم.
طبعا الناس دي مش تبع الجامعه تمام آه، واشكال طبعا حضرتك الاشكال بتبقى باينه يعني طالب جامعه ولا مش طالب جامعه اما هي الناس اللي بيبقى باين ده طا- ده ما صحيح.
ما فيش طالب جامعه بيعمل فينا اللي اتعمل فينا ده فالمهم فضلنا واقفين قلنا لغايه لما الاتوبيسات تجي لنا في مكان بعيد شويه عشان ما تتكسرش وكده فقعدنا يعني نرجع نرجع نرجع على قد ما نقدر يعني احنا عايزين نحقن الدماء يعني هم ده اللي هم عايزين هم ده اللي هم عايزينه ال- هم ده اللي هم عايزينه وقعونا في بعض سواء الطلبه التانيين اللي كانوا جايين متضامنين مع جهاد و وطلباتهم مش زينا او احنا هم فكرهم عشان يموتوا القضيه عايزين يوقعونا في بعض يعني يسيبونا احنا نقف في بعض وهم يخرجوا منها مم.
فبس فابتدينا نرجع نرجع نرجع نرجع وكل ما بنرجع عدد الناس اللي بتطاردنا بيبقى اقل لان الطلبه خلاص التزموا او يعني اغلبيه الطلبه التزموا ايه و- بجامعتهم اه فعدد اللي بيطاردنا بيبقى اقل فكنا ثلاث اتوبيسات يعني الناس اللي طلعت ركبت اول اتوبيسين كانوا قدام واقفين ورا بعض اول اتوبيسين طلعوا تالت اتوبيس كنت فيه انا واخويا وعدد تاني من الشباب يعني طبعا في ناس اتمسكت جوه جامعه وفي ناس اتمسكت واحنا بنرجع يعني اتمسكت طبعا يعني ضرب مبرح بطريقه اللي, بشعه اللي بتمسك بقى كان بيتضرب وتسلم الامن ب- لا يعني ده الامن جه استلمهم بعد كده من ايد البلطجيه يا ب- بس يعني هو انا يعني لما كنت بقعد اتكلم مثلا مع ظابط او حاجه اللي هم عم- اللي عملوه ده الصح ان هم حاجه من الاثنين يعني انت مش هتروح البلطجي تقول له انا عايز اقبض عليك لا ده يعني هو يعني انا بحمد ربنا ان هم عرفوا يخلصوه من ايديهم مش عايزهم يقبضوا على البلط- يعني مم.
بحمد ربنا ان هم عرفوا بس يخلصوا الشباب من ايديهم لو- لو سابوهم معاهم ساعه كمان بجد كان كان هيحصل مجزره كان في ناس هتموت يعني الحم... الحمد لله ان الشرطه عرفت تخلصهم يعني انا ما يقبضوش على يعني هو ممكن الشباب يعني يتضايق مني بكلام زي ده بس المو... ال- كويس ان هم ما انت انت تخلصوا.
شايف الوضع كان خطورته ايه اه اه يعني ي- مش عايز ما تقبضش على حد خدنا حبسنا بس خ- خلصنا من ايد الناس دي صحيح تمام فكنا في الاتوبيس فكنت انا واخويا بقول لحضرتك وكذا واحد كمان فحاطوا الاتوبيس طبعا السواق دور الاتوبيس وعايز يطلع مش عارف فالاتوبيس ال- اتكسر علينا فخدت طوبه في في وداني دي وقعت وما- ما فوقتش غير في المستشفى غير في تاني يوم الصبح مم. انت رايح مجني عليك
انا رايح مجني عليا فوجئت انت لقيت لك في محضر لا مفيش مهله وانت انت انت اخلي سبيلك اه لا تمام انا اه اتعرض على النيابه يوم السبت انا آه، دخلت المستشفى يوم الثلاث واحد اما مش مقبوض عليا ما حدش قبض عليا انا وقعت فواحد برضو اهالي المنصوره الجدعان يعني انا يعني هم ما ما اعرفش حد فيهم بس بجد يعني في- المنصوره فيها رجاله كتير طبعا لولا لولا الاهالي المنصوره كانت الناس اللي في الاتوبيس دي اتذبحت من رقابيهم واحد واحد مم.
هم يعني هم برضو اللي جم خلصونا يعني لما لقوني اتهورت هم حجزوا على البلطجيه وشالوني وواحد ربنا يكرمه ركبني عربيته الملاكي وانا غرقان في دمي وبهدلت له العربيه وكده ووداني المستشفى وسلمني على باب المستشفى ومشي كل ده يعني ودخلت وخدت علاجي ومغمى عليا والكلام ده أه صحيت الصبح لقيت المحفظه في جيبي بس ما فيهاش البطاقه انا كده اول ما دخلت حد طلع المحفظه وخد منها البطاقه وحطها لي في جيبي تاني تاني يوم الصبح بقى على الدوري كده لقيت في حراسه متعينه عليا امين شرطه و... ومغرب حاجه جميله قوي بقى ليك حراسه مصطفى الف مبروك لا مش ناخد ناخد بقى يعني أستاذ هشام انا مصطفى طبعا واضح ان هو اتعمل له محضر البطاقه اتاخدت اتعمل له محضر هو هو ما تعملوش محضر في ال- اتسالش في المستشفى هو طلع من المستشفى يوم السبت مم.
على النيابه مم.
ووكيل النيابه حقق معاه فتح محضر بالتحقيقات واتجدد له اربع ايام مم.
على زميل التحقيقات ونزل جلسه تجديد آه، يوم الثلاث مم.
وتم تجديد آه، المحكمه ماده تجديد حبس مصطفى 15 يوم واستأنفنا مم.
ونزل جلسه تاني محكمه جنح مستأنف اول المنصوره مم.
يوم الاربع ويعني كان من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان كان في قاضي يعني من من من المنصفين مم.
ال- ال- القاضي اول ما شاف مصطفى ساله قال له انت شغال ايه؟ قال له انا طالب في كليه هندسه. النظره يعني على طبعا باين على النظره مصطفى.
اختلفت تماما من آه من طبعا.
القاضي لمصطفى مم.
طالب في كليه هندسه عندي في المحكمه او في محكمه جنايات ايه اللي جابك هنا؟
ده لازم يخرج ده لازم يخرج صحيح.
قبل قبل ما يسمع ويشوف القضيه ملفاتها كتير واحداثها كتير وكواليسها كتير مم.
بس في الاخر بنقول آه، آه، الشباب دول او حق التظاهر السلمي مكفول كفله القانون وحريه التعبير عن الراي مكفوله ب- بالقانون مم.
طالما في الاطار السلمي بس في علامات استفهام دول مظاهره سلميه اولا ما كانش حركه احرار بس حسب معلوماتنا كان في آه، اتحاد من الاحزاب السياسيه والحركات ال- المعارضه اللي موجوده آه، متضامنين مع الوقفه آه، للحفاظ على حق جهاد لان هم ممكن الشباب ظنوا آه، ان في مثلا هيبقى في طمس لل- للادله لا ده مش عارف مكان ال- الحادث الدم اتمسح قبل ما يجي معاينه من النيابه كان في اهمال في نقلها في الاسعاف كان في اهمال في مستشفى الطلبه كل الامور دهيا ايا كانت ادت الى هو- ان هم عايزين يعني يظهروا آه، اعتراضهم السلمي و- وكان في ماشي إطا- مطالبه باقاله رئيس الجامعه كان في مطالبه مثلا بال- ب- بالحفاظ على حق جهاد بس ما كانش في مبرر انت بس حضرتك انا خل- كلمني في الحفله ما كانش فيه مبرر ان يعتدي عليهم البلطجيه مم.
ب- ب- بالشكل يعني الخاص بيه.
خلينا انت حضرتك احكي لي الوضع في المحكمه الوضع في المحكمه آه، مصطفى آه، طبعا الوضع في المحكمه ب- ما بيبداش مصطفى بيبدا بزمايله مم.
آه، طبعا كانوا 20 واحد آه، هو كم واحد محبوس هم كانوا 20 في الاول مصطفى ومصطفى 21 تم اخلاء سبيل اثنين لان هم آه، من الاحداث تحت سن 15 سنه كويس.
تم اخلاء سبيلهم وفي ال 18 تم التحقيق معاهم طبعا ال ال ال شهدنا طبعا انتهاكات او او في الشرطه في التعامل مع الشباب انتهاكات في في في مش طبعا مش مش من كل ضباط الشرطه ولكن مثلا من من البعض من افراد ضباط الشرطه كان طبعا موقفه عليه علامه استفهام زي زي ايه مثلا انه ي- ي- بي- بي- بيحكي بالمحامين ان هم يت- يتكلموا معه إن من حق المحامي إن يتكلم مع المتهم بتاعه ويناقشه والكلام ده كله والتحقيقات والكلام ده ويطمنه ده في الاسم ولا في النيابه ده في النيابه مم.
فكان فيه منع من بعض الضباط او من احد الضباط للم- للمحامين ان هم يتواصلوا مع المتهمين في النيابه مم.
فده طبعا قبل قبل التحقيق كمان قبل التحقيق طبعا الكلام ده ومنع كمان للاهالي ان هم يتواصلوا مع ابنائهم اللي هم المتهمين اللي كانوا موجودين.
ممكن خلينا برضه اصل احنا احنا انت ال- الوضع اللي بي- اللي بيحكي عليه آه، احنا ابننا ظنينا مصطفى، احنا يمكن ظن عشان حجم الاشتباكات عشان كان حجم كبير وعنيف.
الاشتباكات آه.
ما فيش مشكله احنا خلينا بس بنعذر نوجد المبرر احنا مش احنا عايزين دايما بنوجد المبرر في الاول احنا بنوجد المبرر في الاول بنعذر في مم.
الاول ولكن لما ال- استمرار بقى.
الاستمرار الامر بطريقه تؤدي الى الشجار والسباب لهيئه الدفاع من احد ضباط الشرطه مم.
ثم بعد ذا- يعني في في في في ثوره الغضب يعني يقول من الاخر احنا متوصيين عليكم لا يعني بص انا خلينا فأنا- بس أنا- خلينا بس حضرتك انا عايز حضرتك تكلمني في الايه في النواحي اللي بلاش ندخل في ال- في الحاجات دي احنا معلش. أنا- بنرصد أنا- احداث انا ما يا اقدرش استاذ حضرتك محمد احنا بعدين- بنرصد بعدين- احداث هشام- بحيث هشام.
ان احنا ن- أستاذ نبين هشام.
للناس استاذ هشام لو سمحت لو اتفضل.
حضرتك هتعمل كده انا هت... يعني مش هنقدر نجيب الضابط يدافع عن نفسه ولا فحضرتك خ- احكي لي بس على انا ما واقعة الحبس بذكرش الاختياري ايه اللي اسماء انا حصل ما بذكرش اسماء قول لي بس انا بنرصد انا انا في أوقات.
انا انا في حل لو سمحت طيب نيجي في النيابه مم.
نيجي في النيابه مم.
آه، طبعا يعني مع تقديرنا لاعضاء النيابه مم.
اللي متواجدين كلهم واحترامنا للقضاء واحترامنا لاجهزه الشرطه مم.
آه، ولكن برضه كان في آه، يعني بعض التعنت من بعض وكلاء النيابه في اثبات اقوال ال- ال- المجني عليهم طبعا دول جايين النيابه بصفاتهم مجني عليهم يعني هم مش مش مش ممسوكين بضبطيه قضائيه قانونيه ده ده آه، يعني طرفين تشاجروا مع بعض واحد ال- احد احد ال- يعني اثنين احد المتهمين سلم المتهم الثاني انت بس انا انا عايز يعني طبعا حضرتك استاذنا و...
الله يكرمك واتمنى ان حضرتك يعني انا انا الى حد ما الله بفهم في يكرمك.
المحاماه شويه فانا عايز اقول محامي لحضرتك أستاذنا حاجه طبعاً الله أستاذ يبارك في حضرتك النوع ده من المواضيع وطبعا ابننا مصطفى انا بتكلم على الهوا عشان الناس تبقى النوع شايفة.
ده- اسمعني بس اتفضل.
اسمعني اتفضل.
بس. النوع ده من المواضيع بالطريقه دي ه- يعني انت حضرتك معلش انا انا بدافع عن عن شخص فانا لما ادخل و- وابتدي اوجد شجار مع طرف الامن ثم اقول ان ال- ال- النيابه كذا وبعدين ادخل انت كده حضرتك خد بالك احنا في فرق ان احنا بنحاول آه، ن- نحل المشكله ون ون ون ون ون ونساعد الولاد واحنا بن بنعمق المشكله بنحط جذور ليها معينه أستاذ محمد.
انا بس انا بس آه، بقول لك اتفضل، ليه اتفضل.
انا انا بقول لك يعني انا بقول لك المواضيع دي طريقه حلها لو حضرتك هنكمل في القصه دي في ولاد محبوسين دلوقتي مم.
ولو الموضوع اتاخد بمنطق الفعاليات والمظاهرات قدام النيابه احنا كده بنوجد دوله الا قانون انت حضرتك لو انت شايف ان ان ان ده خطا ب- ب- تلمسته اثناء التحيات او في مواجهه ان ال- ال- ال- ال- ضابط امن أو ضابط ممكن يكون موجود في كل مكان ضابط كويس بس في آه، ضابط م- م- بي- بيتصرف بهذا التصرف الغير سليم بس في اكيد ناس كويسه كتير في موجود ده.
الصح الصح التصرف الصح القانوني ان باجي عامل مذكره واعرضها على موجود المحامي الكلام العام ده، ما احنا اتعاملنا مع الامور بطريقه قانونيه بالظبط كده يا لكن أستاذ الكلام محمد.
انا خد بالك بس ال- ما انت محامي وفاهم ان الفرق اللي بيفرض في محضر التحقيق في النيابه غير اللي بيتقال على الهواء فيعني خلينا حريصين في هذا الامر احنا حريصين ولكن القضيه قضيه برضه راي عام مم.
ما هياش قضيه شخصيه احنا بن بنسيرها او الكلام ده كله فقضيه راي عام مم.
والامور دي يعني امور ما هياش جديده على المشاهدين في الامور دي يعني اتعرفت عن طريق ال- مواقع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي فالامر يعني ما هواش جديد على اسماع الناس المهم في ولكن أسئلة في ال- المهم ان احنا وجدنا ال- الاجراءات القانونيه التحقيقات وتجديد حبس الشباب اربع ايام على ذمه التحقيقات واخلاء سبيل اثنين لان هم من الاحداث اقل من من 15 سنه وبعد بعد التجديد الاربع ايام نزلوا جلسه للمحكمه عشان ينظر في تجديد مده الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي قاضي جزء قدام قاضي جزء قدام قاضي جزئي الحبس الاحتياطي قرار يعني قرار مش سهل قرار مؤذي لنفسية الإنسان فلذلك القانون أحاطه بضمانات بتتعلق بالجريمة بالواقعة بتتعلق بسلوك ال- ال- الشخص ده. ده ناس كل لما تيجي تنظر سعادتك في في في في, في الاشخاص اللي موجوده كلهم كليات هندسه كليات طب مبرمجين كمبيوتر مم.
يعني وضعهم الاجتماعي مم.
آه، ما يسمحش انه تيجي تشوف الاحراز لا هو هو في الحبس الاحتياطي الكلام ما اتقالش كده حضرتك معلش الحبس- برضه انا حضرتك اسمح طب- لي بقى طب احنا بنتناقش هستأذن.
قانون الحبس الاحتياطي في شخصيات في رئيس الجمهوريه سابق محبوس احتياطي ما هو مش محبوس- ده مش ده المهم الشخص ده.
محبوس ليه بس محبوس انت لأنه بقى سرق بلد بحالها بس انا هقول لحضرتك بس أنا هقول- الحبس الاحتياطي اول حاجه له موطن معلوم ولا لا ما هو له موضع معلوم وثابت في جمهوريه مصر العربيه ده كلام لا القانون يخشى بيتقال.
عليهم من الهرب ليه صح كده.
ليه لا يخشى لا يخشى عليهم من الهرب الجريمه لأن هم نفسها منسوب ليهم اتهامات شكلها ايه ال- الجرائم اللي م- المنسوب ليها ق- كلها جرائم ملفقه زي ايه لا قطع طريق المرور مرور يا ايه انت أستاذ- في وسط الجامعه يا يا أستاذ- استاذ محمد أستاذ- بس الجريمة اديني فرصه إيه؟
اوضح الجريمة ايه طب انا أكيد- بسال حضرتك طب الجريمه ايه استاذ مش محمد بس مهم.
اديني بس في الحبس الاحتياطي انا بقول لحضرتك مم.
انا انا معلش انا بكلم حضرتك أنا عن عارف القانون.
حضرتك محامي.
في الحبس الاحتياطي حضرتك مفيش حاجه اسمها القاضي ملوش دعوه بجريمه مرفقه ملوش دعوه بموضوع الجريمه هو له مفيش دعوه مشكلة.
انها تجديد الم... ده- مبررات الحبس الاحتياطي مبررات الحبس الاحتياطي مم.
إيه ال... ال... ال- طيب ده انسان يعني إيه له موطن ثابت ومعلوم في جمهوريه مصر العربيه مم.
لا يخشى مثلا عليهم الهرب لان هم ما هماش بدرجه من الخطوره الاجراميه او هم مثلا لهم سوابق إيه، جنائيه صح إيه، ف ف إيه، يعني ح- فضلا الى ان في امتحانات شغاله في الكليات وفي الجامعات ليهم مم.
ليهم مستقبل عايزين يتابعوه ليهم امتحانات الكلام ده كله حتى لو اخطاوا حتى فرضا ان هم اخطاوا هل ال ال ال ال ال ال الشباب اللي بالوضع ده وبالوضع الاجتماعي دول لو اخطاوا ندمرهم ولا ان احنا نوجههم وننصحهم ونقومهم فاحنا بننظر من الناحيه القانونيه كهيئه الدفاع ان كان انتفت مبررات الحبس القانوني في حقهم وبعدين في غير الحبس الاحتياطي في تدابير احترازيه تانية ممكن آه، آه، يعني يمنعه مثلا ي- يقول له مثلا احضر لمقر الشرطه في اوقات محدده ممكن يطلب منه مثلا عدم مغادره موطنه ممكن آه، يعني في تدابير احترازيه ممكن تتخذ ما تنزلش المنصوره تاني ما تنزلش جامعه المنصوره تاني يعني يحظر عليه نزول مكان دي تدابير احترازيه موجوده في القانون آه، كنا شايفين ان حرصا على مستقبلهم ان كان مبررات الحبس الاحتياطي ما كانش يعني كان فيها يعني كانت كانت يعني منتفيه مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم وبالتالي كان يعني لما شفنا حتى قاضي الاستئناف اللي ادى اخلاء سبيل لمصطفى قاضي الاستئناف قال قال جمله عارضه كده ولكن احنا يعني بنقدره على هذه الجمله قال لولد مصطفى يعني سيب ابنك ده ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره في المستقبل و- وقال جمله طب عارضه سيب ابنك ايه قال له سيب ابنك ما- يعني ما تعرضوش هو طريقه كويس وده هيبقى حاجه كبيره في المستقبل قال طب كلمه أنا- جميله بس يعني بنرصدها وبنشكره عليها قال الشباب دول لو احنا دمرناهم مستقبل البلد هيضيع مم. مم.
واخلى سبيل مصطفى وده يعني طيب انا برضو نظرة يعني عشان خالص.
يعني خلينا نقول ونوضح للساده المشاهدين ان ان ان النوع ده من انواع الحبس الاحتياطي يعني ال- ال- ال- خلينا نفكر بوجهه النظر الاخرى آه، وكيل نيابه او قاضي آه، لقى ان هناك حاله من حالات الانفلات الامني والتجاوز فعاليه انتهت كما تنتهي اغلب الفعاليات حاليا في مصر حلها ايه حلها ان يكون في آه، ردع للجانبين من وجهه نظره هو وهو قاعد من خلال الورق اللي موجود قدامه الموضوع لما بيعرض قدام القاضي الجزئي هو ملوش دعوه بالواقعه نفسها اذا كانت الواقعه ملفقه او غير ملفقه او بم- ما بيدخلش في الحبس الاحتياطي ما بيدخلش في موضوع الاتهام ما هو الموضوع ده ابسط حاجه يتقال فيه شيوع الاتهام لان كلهم عدد كبير من المتهمين مين عمل ايه ومين ضرب ايه مين ضرب مولوتوف مين اتخانق مين اتعور مين ما ما ما- فاول دفع يدفع فيها في الناحيه الموضوعيه امام المحاكمه العاديه وقعت الشيوع لكن قدام القاضي آه، وهو التجديد، قاضي يجدد التجديد.
هو ما بيبصش للنقطه دي هو بيبص هل ليه موطن معلوم ولد زي ده في كليه هندسه هو وزمايله في في حاله كليات تلبس أو كويسه مفيش.
آه، فدي الامور اللي بي- بينظر ليها آه، قاضي التجديد ثم ال- ال- ال- الجريمه المتهم فيها آه، آه، انا عشان كده بسال على الجريمه ال- ال- ال- اللي منسوبه اليهم سواء بقى آه، يعني آه، هذه الجريمه ملفقه او غير ملفقه هو بيرتقي انها آه، تقع في نطاق آه، الجرائم التي يجوز الحبس فيها فخلاص آه، بيدي آه، الحبس الاحتياطي كنوع من انواع التدبير الاحترازي او نوع من انواع الايه الرؤيه القانونيه المعينه مصطفى انا يعني القاضي وهو بيخرجك انت كنت مستريح وانت واقف قدامه
هو في الاول حضرتك يعني كلمني بطريقه مش آه، مش كويسه يعني كاني عشان كان طبعا شكلي مبهدل وهدومي فيها دم وكده اه بس بعد كده يعني عرفت الضابط اللي كان معايا قال لي ده هو بيعمل كده يعني بيشوفك يعني يعني بي بي- يعني نوع من انواع الاستفزاز يعني صح.
لو قليل الادب من الاخر يعني هتروح هتروح- اه فانا قمت باصص في الارض وسكت وكده مم.
فبعد كده لما قعدت اناقش وكيل النيابه قال لي الاتهامات اللي حضرتك كنت بتسال عليها قال قطع طريق و- وكذا وكذا وكذا فانا ابتديت ارد ابتديت ارد أرد نقطه نقطه قلت له بالنسبه لقطع الطريق احنا كنا جوه الجامعه ما قطعناش طريق بالنسبه لكذا يعني ابتديت ارد حاجه حاجه فالقاضي يعني كلامي اقنعه كده فقام قال لي طب اتفضل يا مصطفى يعني ابتدى بقى يكلمني بطريقه كويسه بعد كده قام نده لوالدي قال لي كلام الاستاذ هشام يعني آه، طيب هنستاذنكم ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله اتفضل نستاذنكم فاصل ان شاء الله السلام عليكم
أوسكار ستار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة المغرب موعد صلاة المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
برنامج المصحف الآن على موبايلك عاوز تحفظ القرآن الكريم كاملا على موبايلك الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516 اتصل الآن وأدخل كود البرنامج
الله أكبر الله أكبر اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516 وحمل برنامج الأذان
لا إله إلا الله
يا عمي السلام عليكم عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين ولكن يعني آه، اعتذرنا لضيوفنا الموجودين واستبدلناهم بضيوف آخرين لأن برضو نفس المشكلة وفي آه، آه، إخواننا في هذه المشكلة عددهم كبير فمعانا آه، ولي أمر أحد الطلبة المحبوسين حاليا الأستاذ محمد مرسي والد آه، عمرو ربيع أهلا بحضرتك شهرته عمرو ربيع اسمه آه، اسمه آه.
عمرو محمد مرسي اه عمرو محمد مرسي بس شهرته عمرو في ربيع كلية هندسة في هندسه القاهره و...
بسم الله ما شاء الله وانسان طبعا انا كفايه ان انا هقول لسيادتك اللي هو ايه اللي بيعمله آه، أنا يعني- نرحب بأستاذنا بس الزميل آه، المحامي آه.
أستاذ محمد خليفة المحامي أهلا بسيادتك اهلا بحضرتك يا استاذ محمد طيب آه، آه، نعرف آه، اه يعني شوف ابننا عمرو اه هذا الباب من من الج- من الب- زمايله هو من اهم مؤسسي اسره رساله هندسه القاهره شارك في تنف- تنظيم ما يفوق 30 رحله ايتام شارك تنظيم 20 قافله خيريه لبناء الاسس وفحوصات المياه- المياه في البيوت على انا عارف القصه دي استطاع خدمه 2000 اسره فقيره ب- بالمجموعه اللي معاه مش هو لوحده طبعا آه، السوريين في 2000 اسره تحت مسؤوليتهم بيسكنوهم ويفرشوا لهم ويدوهم اعاشه في اكتوبر وما اعرفش فين وفين 2000 اسره سوريه لاجئين هل ده يبقى بلطجي لا راح ال- آه، سوريا عملوا آه، مش راح سوريا عملوا آه، قافله للاجئين السوريين اتكلفت فيهم من ضمنها 2000 بطانيه و250 لحاف وخدوا ملابس وبتاع اتكلفت بالظبط حسبناها لقيناها نص مليون جنيه لمينها بمجهودهم الشخصي وتبرعات الناس وسافر هو تركيا قعد شهر سلمها هناك ورجع هل ده يبقى بلطجي؟ الانسان اللي بيعمل خير ده انا مش فاهم يعني الانسان اللي بيعمل خير ده ي- راح حلاب وشلاتين مرتين مم.
عشان ال- القافله الخيريه دي راح ال- العريش مم.
آه، كل قرى الصعيد راح مم.
بيعمل اسقف للناس وبيساعد الناس وبيجهز عرايس وبيفتح محلات شكل الناس هناك في القرى مم.
انا مش فاهم هل ده بلطجي طب امال اللي بيضرب بالمولوتوف ده يبقى ايه يعني انا مش فاهم يعني اللي بيضرب بالمولوتوف ده يبقى ايه يبقى بلطجي ولا ابني اللي بلطجي اللي حرق لل- الاتحاد الاتحاد الكوره وحرق نادي الشرطه وحرق المجمع العلمي دول ايه؟
دول بلطجيه طب وابني يبقى ايه؟
ابنك على راسنا من فوق يا حاج.
يعني انا م- مش فاهم يعني هل ده اهو ده ده, ده, ده حاجات بسيطه من اللي هو عاملها يعني انا هقول لحضرتك حاجه الواد ده فعلا ب- الحاجات دي كلها كان عاملها لله وانا ابوه ما- مش هقول لك ان انا كنت مش كنت- ما كنتش عارف ده كله الكلام ده من زمايله لدرجه ان التلفزيون الياباني طلب منه يصور معاه لانه كان برضه بيروح في حته في ولاد شوارع في آه، حلوان بيساعده التلفزيون الياباني طلب منه يصور قال لا بقول له ليه يا ابني قال انا مش عارف صور يا بابا هل ده يبقى بلطجي؟
لا يعني انا مش فاهم هل ده بلطجي؟
طيب يعني استاذ محمد هو اتجدد له قد ايه يا عمرو؟
آه، عمرو خد، 15 يوم.
آه، 15 يوم ال- الكلام ده كان يوم ال- ال- الاربع واستأنفنا لهم آه، لا هم خدوا آه، يوم ال- السبت 15 يوم واستأنفنا لهم قرار الحبس كان المفروض ينزلوا جلسة الاثنين مم.
فوجئنا لانهم ان هم نزلوا جلسة الحد بدون علمنا ومعظم الزملاء هيئة الدفاع مم.
لم يعلموا بالجلسة وفي الجلسة دي جدد لهم 15 تم ربط الاستئناف مم.
وجدد ال 15 يوم بالنسبة للحبسية مم. حضرش حد معاهم في لا هو في بعض الزملاء طبعا احنا هيئه دفاع احنا كنا مشكلين هيئه دفاع كامله ولكن لم يتسنى وكم محامي للجميع تقريبا في الحضور.
الموضوع؟
والله هو معظم ال- جميع الحاضرين في الامر هو التطوع يعني مم. طبعاً، مجرد ما أنا فاهم.
علمنا بهذا الامر طبعا كلنا كنا بنتسارع لان هو ده يعني مجرد الحضور مع اولياء الشباب هو شرف لا يعني لا لا يعلوه شرف طبعا فكنا مجموعه كبيره آه، في يوم ال- الاستئناف ده لان احنا اخبرنا من من النيابه ان الاستئناف يوم الاثنين وعلى هذا الاساس ان احنا تحركنا وفي زملاء من القاره كانوا بيجوا يحضروا متطوعين فوجئنا ان يوم الاحد آه، احد آه، و- آه، اولياء امورهم رايح علشان يزورهم لان اللي بيتصل بينا بيقول لنا ده شباب في المحكمه فلما رحنا المدير النيابه برضه بالفعل اخبرنا ان الجلسه الاثنين وفوجئنا لهم طلعوا القفص ولقينا اللي بيتصل بينا ده هم جلستهم دلوقتي فحضرت انا والاستاذ هشام ال- كان مع سعادتك والزميل اللي كان حاضر قبلي و- وبعض الزملاء اثنين او ثلاثه من الزملاء اللي كانوا حاضرين معانا و...
طيب هل ينفع معلش يعني اتفضل هل ينفع العيال دي تروح السجن العمومي ويتحلق لهم شعرهم وفي ناس اتحلق ل- لحاهم غصب الله ده اولاد مبارك ما, ما, ما اتحلقش شعرهم النظام الفاسد كله ما اتحلقش شعر ما حصلتش في مصر ابدا من ايام ايه ما كانوا بيمسكوا الاخوان زمان في الستينات ما كانوش بيحلقوا لهم لحاهم ولا رأس شعرهم اما شباب زي دول هيطلعوا ناقمين على البلد هيعملوا ايه يعني انا يعني انا ابني دلوقتي انا مش عارف اصبره ازاي شوف اقول له انت بتعمل لله يا ابني شفت حضرتك اه حلل له شعره طبعا و- وحلقين فيه كام واحد زمايله حلل لهم لحاهم وشعرهم طب ليه هل ده قانون ولا رسمي ولا ما- مش فاهم يعني ايه القانون وايه الشرع هل ديني يعني مش فاهم حضرتك كلفت محامي بالحضور ما هو معاهم ولا المحامين ساب كلهم الاخوه لا- ال- المحامين؟
الإخوان. يعني انا بوجه نداء لمحمد للدكتور محمد مرسي يعني انت يا راجل قلت انا ماليش حقوق انا علي واجبات واحنا انتخبناك عشان تت- ترجع الحق لاصحابه فين رد لنا حقنا وقلت على التويتر ان شباب احرار دول انا هتابع الموضوع بنفسي طيب لا حرام عيال زي دي مستقبلهم ترو- تروح شباب زي الورد قاعدين في ال- في في الحبس طب ليه يعني انا مش فاهم هل انا قلت لحضرتك بس حته عن عمرو ابني وزمايله لان عمرو ابني لوحده مش هيقدر يقوم بالمجهود ده كله هل دول يبقى بلطجيه طيب ايه الاجراءات اللي داخلين عليها بعد كده القانونيه اللي المفترض تعملوها عشان تخرجوا ولادنا ال- اللي موجودين وهل في من الطرف الاخر من هو محبوس احتياطيا على ذمه هذه القضيه؟
لا يا فندم النقطة دي اللي كنت لسه هسيرها مع حضرتك ان هي ان هي اثارت بعض النقاط او بعض ال ال ال الاستغراب او الاستعجاب في بداية التحقيقات ان ال- الاولاد دول اول ما اتقبض عليهم انا اول ما اخترت آه، آه، علمت ان بعض ان في احد الشباب تم القبض عليه من جامعة المنصورة لانه فيهم من ناس من جامعة المنصورة مش كلهم من خارج المنصورة في قسم شرطة اول المنصورة اول ما توجهت للقسم فوجئت ان في طرفين في طرف طبعا اللي هم الشباب المحبوسين دلوقتي وكلهم مصابين او معظمهم وفيهم ناس اصابات بالغه مم.
وصلت لبتر اصابع احد الشباب منهم واصابات خطيره في الراس ومحتجز يعني ده ده ماجد مجدي عبيد اللي ده يعتبر حاله انسانيه اصلا خاصه ده لازم يخرج بالظبط ده اللي احنا بنقوله ده ماجد تم القبض عليه من المستشفى والشرطه جابته من المستشفى على ال- من مستشفى ال- الطوارئ على ال- من مستشفى الطلب عفوا على الاسم وتم حجزه في الاسم بدون تلقى اي علاج لدرجه ان هو كان في تحقيقات النيابه واحنا بنحقق معاه قدام النيابه لم يكن يستطيع الكلام اصلا كانت الرعشه مصطحباه باستمرار طبعا.
لكن ان هو مش قادر يتكلم فكان في طرفين زي ما قلت لحضرتك بالبدايه في قسم الشرطه فوجئنا ان طبعا تم منعنا من البدايه من الدخول معاهم في قسم الشرطه ان احنا نبدا ن- نتواصل معاهم او نعرف اسباب القبض عليهم مم.
فوجئنا حصلت كثير من الانتهاكات والمخالفات داخل قسم الشرطه لو قعدنا نعدي فيها ممكن نحتاج حلقات مش حلقه واحده لكن كان من اعجبها ان المفروض انا عندي احداث شغب وعاوز اهدي الراي العام ان انا اجيب الطرفين انا انا مؤمن ان عندك احداث شغب هات الطرفين واحبس الطرفين لكن ان انا اجيب طرف واحد وكاني بنتقيه او بختاره او عارفه انا بجيبه ازاي والطرف الثاني اللي هو المفروض انا عندي الناس دول مصابين يبقى لازم في حد اعتدى عليهم في التحقيقات نفسها ثبت فيها الناس اللي هم اللي, اللي قبضوا اللي هم المبلغين قالوا ده احنا تتبعنا الناس دي و- و- ولخارج الجامعة حتى آه، الأتوبيس الذي كان يقلهم وتم الاعتداء على الأتوبيس وتحطيمه ده على لسان المبلغ وتم الاعتداء على تحطيمه وقبضنا عليهم وجبناهم طب انت قابل عليهم ده هم المعتدى عليهم وتم الاعتداء عليهم من الناس ده كلام المبلغ اذا كان هذا كلام المبلغ ان ده مجني عليه اصلا ازاي يتم احتجازه في النقطة الثانية اللي هو لم يتم سؤال أصلا الشباب دول كمجني عليهم في الاسم رغم إن هم كان المفروض يتم سؤالهم كمجني عليهم وتوجيه تام للطرف الآخر احجز الطرفين لو عاوز تهدي قدمت- رأي عام في قدمتوا الآخر.
طلبات بكده للمحامي العام قدمنا طلبات لل- للنيابة العامة وقدمنا طلبات للمحامي العام وقدمنا طلبات للنائب العام وكلها جاري التحقيق فيها الآن ولكن يبقى خلاص يبقى أنت بدأت إجراءاتك ما هو احنا بدأنا إجراء من أول يوم ولكن إن- الشاهد ان بعد انتهاء هذه المرحلة لدرجة ان تم منع الشهود في نقطة مهمة حضرتك ذكرتني بيها ان في القسم الشرطة كان بيتم سماع شهود المبلغين في ناس من داخل جامعة المنصورة وموظفين بجامعة المنصورة حضروا علشان يشهدوا مع مع الشباب دول ان دول معتدى عليهم ودول كانوا في وقفة سلمية بيتضامنوا مع حق ايا كان الواقع انا لا اريد ال- الدخول في واقعة جاد نفسها لان واقعة جاد ليست واقعة الوفاة ولكن هي واقعة الاهمال الذي تعرضت له بعد وفاته هو ده اللي اثار الراي العام الامر كله كانت قصة حادث اصابة خطأ وتنتهي اما ما تم التعامل به مع الامر بعد ذلك هو ده اللي اثار حافظة الشباب لدرجة ان جماعة المنصورة المظاهرات اصلا كان في جماعة المنصورة من قبلها قبل ما شباب حركة احرار يحضروا هي بناء هي هي بين ال... بين ال... وفاه ال- المرحومه بنتنا جهاد الله يرحمها آه، و- و- والمظاهرات وقت زمن قد ايه؟
تقريبا ان لم يخن ال- الذاكرة اسبوع اه ان لم تخن الذاكرة من اسبوع ل 10 ايام مم.
تقريبا ال- وتمت الدعوات ليها على الفيسبوك وطبعا حضر لها جميع ال- الاطراف وانا حضرتك ذكرتني نقطه تانية بتكلم عليها هنا ان هو اذا كان الدستور في بداياته لما قال ان الكرامه حق لكل فرد ولما قال ان آه، حر- الحريه حق وقال منها حريه الحل والترحال ان الانسان حر في في في آه، آه، انه يحل في اي مكان او يرتحل اليه فاذا كان هؤلاء الشباب لما سافروا لغزه ما حدش قال لهم أنتوا رايحين ليه واخذوا قوافل اغاثه ال- الشباب اللي كانت مبادئ حركاتهم ان الحدود تراب يعني انا زي ما بقول لو لم أ... يعني انا اتمنى ان انا انال هذا الشرف ان انا اكون عضو في هذه الحركه المبادئ الساميه اللي وضعوا الحدود تراب بين دول بتسالهم انت الحدود تراب انت جاي المنصوره ليه وهي وهي مدينه واحده طيب معنا تليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حياك الله سيادة المستشار وحيا الله ضيوفك الكرام الله يبارك ممكن أقول حاجة في نفس الموضوع اتفضلي بس عايزة أقول آية قرآنية تلخص اللي احنا فيه وبعدين هقول الكلمة عايزة أقول في قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عايزة أقول بالنسبة لموضوع جهاد و... عايزة أقول هل التعبير عن الرأي يؤدي إلى قتل نفس بل أنفس وهو عند الله عظيم هل الفوضى والعشوائية في أماكن تلقي العلم وم- ومنابر العلم يعقل وهل التعبير بسلبية من- بين طبقات المتعلمين والظواهر السلبية في كل مكان ل- نت- نتيجته انعدام الأمن الداخلي والسكينة والذي ظهرت وصلت أثارها وصلت على فكره المجتمع.
حضرتك معلش عشان ضيق الوقت يا حاجه سناء آه، انا عايز حضرتك توجه كلمه آه، ل- ل- ل- ل- ل- ل- ل- للي في ايده امر الان آه، الافراج واخراج آه، سبيل الله.
والله هو هو القاضي الجزئي وانتم المعروض ال- ال- ال- الجلسه المفروض القضيه أمام القاضي. لا، أنا بوجه، آه، ندائي للدكتور مرسي هو الدكتور مرسي ملوش دعوه بيه يعني عشان بس نكون منصفين او للدكتور لوزير مرسي.
او للمسؤول للم- اي مسؤول عشان يحل موضوع الاولاد دي ويحضروا امتحاناتهم اه وبوجه برضه نداء لرئيس جامعه المنصوره اللي هو النهارده اتكلم وقال ان ال- دول جايين لهم اجندات خاصه وحرام عليكم حرام يعني ما دول جايين يبلطجوا قلت له بقول له حرام عليك وزي انت ما قلت النهارده ان الناس اللي اتهموني ظلم حسب الله ونعم الوكيل فيهم هو الدكتور سيد قال كده انا بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك لان دول برضه مهما كانوا ولادك انت بتقول عندي 100000 طالب او 200000 طالب اللي هو دكتور سيد اللي هو دكتور رئيس سيد رئيس جامعه المنصوره رئيس جامعة المنصورة.
لا كان- دول كان دول هو, دي- عزيزيرا هو, معاهم.
هو هنا معلش هو هنا هم دول ما يعتبروش يعني هم مش ولاد هم مش برضه يعتبروا هم مش في ولاد.
جامعته هم في يعني- سن ولاد هم اللي يعتبروا ولادنا كلنا يعتبروا ولاد الجميع هي هي بس النقطه اللي بتخلينا نكون- نتكلم طبعا انا مقدر حاله حضرتك يعني بس ما- احنا خلينا نعالج الموضوع بالطريقه اللي ان شاء الله نخرج بها الولاد يعني انا انا انا عايز اقول ان احنا بنوجه كل الالتماس وكل ال ال الاحترام آه لقضاء مصر العظيم ان هو يراعي ان الولاد دول ولاد آه، قد ايه قدموا اعمال خير وقد ايه بيقدموا اعمال خير احنا كل هدفنا ان هم يخرجوا كل هدفنا وه- و- ونظل امام المحاكمه العادله امام القضاء اذا ما ثبت ان هؤلاء الاولاد ارتكبوا جرما جنائيا يعاقبوا قدام القضاء قدام قاضي الموضوع لكن حاليا ولاد عندهم ممكن يكون آه، امتحانات ترم عندهم آه، آه، دروس هتعديهم فاحنا بن- بنتكلم من الدافع الانساني خصوصا ان هناك مبررات منتفيه للحبس الاحتياطي اهمها ان الولاد دول طلبه في الجامعه ولديهم اماكن آه، سكنه معروفه يمكن في اي وقت اذا ما استدعى التحقيق ذلك آه، أن يتم آه، استدعائهم ثم أن خروجهم لا يخشى منه تغيير معالم الجريمة فبالتالي خروجهم هو الأولى في هذا الوقت احنا النهاردة يعني آه، هدفنا من هذا الأمر أن احنا ولاد آه، بهذه البراءة وبهذه الروح الجميلة بيقدموا الخير وبيسعوا إلى الخير أينما كان إن إحنا كل هدفنا إن هم يخرجوا آه، أنا بشكر حضراتكم حضرات السادة المحامين أستاذ محمد خليفة وقبل حضرتك أستاذ آه، هشام آه، بيبرس عضو اللجنة القانونية في حزب الوطن آه، بشكر أستاذ محمد مرسي والد آه، ابننا عمرو ربيع بكلية هندسة واشكر مصطفى آه، طالب بكلية هندسة الولد جميل أول ما يتشاف يتحب اللي هو الوحيد فيهم الأخ يسابيله فحظه حلو إن أخ يسابيله إن شاء الله آه، إخوانه وأحبابه اللي موجودين حاليا آه، في ظل حبس احتياطي آه، أعتقد إنه يستحق ال- ال- الملاحظة ويستحق آه، استرعاء الانتباه من النيابة العامة الموقرة ومن القاضي الجزئي الجليل الذي ينظر حالتهم فإحنا بنوجه ليه آه، كلمة بكل الحب والاحترام والتقدير لهذا القاضي الجليل وهو ينظر هذه الحالة أن يراها بعين الأب آه، وبعين القاضي الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا في الجلسة القادمة إن شاء الله أن ولادنا دول آه، يخلى سبيلهم ويكون لينا لقاء معهم إن شاء الله بعد ما يخرجوا على طول بشكر حضراتكم آه، جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته